بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ومكملين مع بعض الجنة في بيوتنا يعني وزي ما بيقول أحد العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وأنا بقول لكم لعلها جنة الدنيا جنة الأسرة جنة معرفة الله وجنة لم شمل الأسرة ولعل رمضان هو اللي بيجمع بين الاثنين معرفة الله ولم شمل الأسرة يا جماعة إذا جاء رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر يا اللي عايز خير قرب يا اللي عايز شر ابعد أنا بفكركم بالحديث دون في بداية رمضان كأن رمضان عامل زي المد والجزر بتاع البحر مد لإيه؟ مد للخير والقرب الأسرة ولطاعة ربنا وجزر لإيه وتوقيف لإيه؟ جزر للشهوات وللمعاصي والفرقة وللجزر المنعزلة تعالوا ننظر لرمضان على إنه مد للقرب من ربنا تعالوا ننظر لرمضان يا باغي الخير أقبل يا جماعة إذا كان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فإحنا في أيام المغفرة فاستغفروا ربنا واستغفروا ربنا من ذنوب كتير إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال لمة العيلة والجري على الولاد وتربية الولاد في ذنوب مهما عملت مش هتعرف تكفرها الا بكده تعالوا نبدا حلقه النهارده بعد المقدمه دي اللي بتفكرنا برمضان ومعرفه الله وال- و- ولم شمل الاسره تعالوا نكمل حلقه امبارح حلقه امبارح احنا كنا بنقول آه، قاعده قاعده التالف الاسري امبارح لغه العاطفه قبل لغه العقل النهارده استكمال الحقيقه بس مع ت- يعني مزيد من التخصيص انك تحب ابنك بدون شروط تحب ابنك لانه ابني تعالوا تعالوا نعيش مع ال... ونبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحب العيله وحب الناس وازاي ان لغه العاطفه هي الافيد وهي الاكثر تاثيرا في البشريه فما بالك في ولادنا العاطفه مفتاح سحري عصا موسى السحريه العاطفه بين الاباء والابناء عصا موسى عملت ايه قلبت الارض بحر وقلبت البحر جبل عصا موسى السحريه لعوده ابنك لحضنك ولعوده بنتك لحضنك العاطفه والحب عصا موسى السحرية يا شباب عشان بتقول أصل أهلي مش فاهميني ابدأ أنت وشوف بالعاطفة وشوف التفاهم بعد أسبوعين والله يخلص رمضان وأنت أسرة تانية يرجع الجنة في البيت ال- ال- النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية العاطفة دي بيعالج كل حاجة كل حاجة بتتعالج بالعاطفة كان في واحد في المدينة اسمه زاهر زاهر ده ناشف قوي زي بعض اولادنا كده انت فاكره كده انت فاكره كده ان هو ناشف قوي كده ومخشب و- ووشه كده فلات يعني ما فيهوش اي تعبير كده عاطفي والصحابه من كتر ما هو كده ما بيحبوش يتعاملوا معاه زي بعض اولادنا يعني كده يعني حاجه كده ايه قافل خالص قافل خالص فما بيحبوش يتعاملوا معاه بص النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل معاه ايه فهو زاهر مره واقف في السوق فالنبي صلى الله عليه وسلم قام جاي له من ظهره وحضنه عارف اللي بيغمي عينين واحد و... فقال من هذا ارسلني ما هو ناشف يعني ما مين ده وسع فبقى مش تفضل عارف بقى اللي يفضل ماسك فيك وحاطط ايده الغ- الغلاسه دي. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده قام فاتح له ايديه يقول فالتفت فاذا بذراعي النبي ممدودتان هو احنا يا جماعه بنتكسف نطلع عواطفنا عارفين اللي راح للنبي النبي واقف مع واحد فبيقول له يا رسول الله انا بحب اللي ماشي هناك ده قال اخبرته قال لا قال اذهب فاخبره روح قول له انك بتحبه ده ده امر النبي صلى الله عليه وسلم تعبروا عن العواطف بتاعتكم هي العواطف خلقت عشان تكبت ولا عشان تستخدم فالنبي صلى الله عليه وسلم زاهر لف لا النبي عامل له ايديه كده يقول زاهر فما فرحت بشيء كملاصقه جسدي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو قافش فهيدوره بنكته اهي دي احد الطرق لاظهار العاطفه الاباء والابناء ممكن يستخدموهم النكت والهزار ازاي تدوب بيها الناس اللي قافله فاخذ النبي بيد زاهر اللي قافش ده وقام رافعها في وسط السوق وبدا يقول ايه من يشتري هذا العبد هو مش عبد هيبيعه من يشتري هذا العبد ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم فزاهر بص للنبي وقال له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله هتلاقيني كاسد محدش هيقدر يشتريني انا عارف فبص له النبي وقال له ولكنك عند الله غالي بس انت غالي عند ربنا ايه الجمال ده ايه ال- ايه ال- ايه السهوله دي بقول لك تدوب الجليد وعايز اقول للاباء والامهات حته مهمه قوي معلش ويستحملوني في الحته دي مش كفايه انك تحب ابنك وتبين له العاطفه لازم يكون حب غير مشروط يعني ايه غير مشروط يعني مش تبقى كويس عشان احبك لو ما بقتش كويس هنرجع بال آه، هديك اسبوعين حب لو ما اتظبطتش معايا لا الحب غير مشروط ليه لانه لو حس ان انت بتديله الحب في مقابل هو قلبه نقي قوي شاب عايز حب عايز حب عشان انا ابنك عشان انا بنتك فلا لو بقى الحب بشروط معناها على طول مش عايزه وهعمل زياده وهقاومه اذكر كان ليا صديق الحكايه دي حصلت معايا انا جالي بيقول لي ابني فقدته ال- ال- ال- المعامله انتهت ما عادش في ما عادش في كلام ما عادش في علاقه انا ما اعرفش عنه حاجه فانا قلت له حبه قال لي بقول لك ما فيش قلت له حبه بين له انك بتحبه قول له انك بتحبه فراح وقابله و... وقال له انا عايز افهمك ان ابوك بيحبك ولازم تبقى عارف كده قال له انا ما يفرقش معايا كتير الكلام ده وقام سايبه وماشي فرجع منهار بيبكي طبعا الابن ده دموع ابوك دي اشد عند ربنا من ذنوب سنين لكن رجع بيقول لي انا انا انا منهار ما ينفعش الحب قلت له غلط انت انت ابنك مش مصدقك لسه انت محتاج مره واثنين وثلاثه انت محتاج تصبر انت ابنك محتاج يتاكد ان الحب ده مش مشروط انا بحبك عشان انت حته مني عشان انت شايل اسمي عشان انت من لحمي ودمي حتى لو تصرفاتك مش عجباني هقول لك في وشك تصرفاتك مش عجباني لكن انا ما ينفعش ما احبكش وهفضل احبك رجع قال له كده وقعد جنبه وبدا يقول له المعنى دون وابنه صدقه ورجع يقول لي انا رجع لي ابني وانا اعلم الى اليوم ان هم اصدقاء انا اعرف اب ابنه كان في ثانويه عامه وهو الاب استاذ في الجامعه في كليه الطب وكان منع عينه ان ابنه يخش كليه الطب ودروس خصوصيه وفلوس بتدفع عشان الولد يخش كليه الطب عشان ياخد العياده وعلشان وعلشان وعلشان ما جابش مجموع وما جابش اللي يدخله كليه الطب والدروس الخصوصيه وبذل مجهود بس كان لاعب شويه عشان برضه ايه وابوه كان فاهم ان هو لاعب شويه بس حاول يعني بس امكانياته كده امكانياته كده على شويه دلع المهم ما جابش مجموع وروح وعرف النتيجه ودخل اوضته زعلان ان ابوه هيزعل الاب كان عاقل قوي دخل عليه خلاص النتيجه طلعت كده قال له لازم تعرف ان انا بحبك عشان انت ابني لو دخلت كليه تجاره هفضل احبك ولو دخلت كليه طب هفضل احبك ولو دخلت كليه هندسه هفضل احبك انا بحبك من غير شروط عشان انت ابني بس ارجوك المره الجايه ابذل مجهود اكتر في الحته اللي انت هتكون فيها لكن انا حبي ليك بدون شروط بيحلف لي ما سقطش سنه من بعديها هو ما دخلش كليه طب بس تفوق تفوق غريب مش مناسب لامكانياته اللي كانت معروفه عنه بسبب القعده دي انا بحبك من غير شروط اعرف ام كان ابنها مدمن مخدرات والموضوع كان وصل لكراهيه وبغضاء وشتيمه وتريقه وطرد من البيت وكل الاشكال اللي تخيلوها من كتر ما هي مش متخيله ان ده ابنها في مصحه راحت الام تسال فيها الدكتوره اللي في المصحه قالت لها انت اخر مره قلتي لابنك انا بحبك امتى قالت لها وهو صغير يا جماعه احنا احيانا بندي كميه عاطفه وحب لغايه سن 10 سنين من سن 12 فجاه نقطع يعني فعلا طب, طب خليني اسال السؤال اللي الست سالته ده للاباء والامهات ابنك عنده 17 و18 وابنك عنده 16 و17 اخر مره حضنتيه امتى لا الامهات بتحضن على طول اخر مره الاب حضن امتى اخر مره قلت لابنك انا بحبك اخر مره بعت لابنك في عيد ميلاده كارت ابوك اللي بيحبك وانت وانتوا يا شباب اخر مره قلت لابوك انا بحبك يا بابا ياه وانا عندي ست سنين كنت عيل صغير اصل عيب اقولها احسن اصحابي يضحكوا عليا عيب انت بتتكسف من ابوك انت بتتكسف من اصحابك انك تقول لابوك كلمه ممكن تدخلك الجنه علشان علشان دي مش من صفات الجدعنه مين قال انها مش من صفات الجدعنه دي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لغه العاطفه فالست قالت لها اخر مره قلت لابنك انا بحبك امتى قالت لها من ساعة ما بدأ عرفت إنه بيشرب مخدرات طبعا ولا مرة قالت لها ممكن تروحي تقولي له أنا بحبك وتقوليها بصدق وتحسيها لان ابنك قالت لا مش هقدر اقولها قالت لها لازم تقدري لان ابنك راحت وقعدوا على السفره هي الست بتحكي بتقول قعدت ربع ساعه ببص له ومش قادره اقولها ده انت ام ده انت ده انت ده انت العاطفه كلها بتطلع منك مش عارفه تقوليها بتقول بعد شويه بص لي قال لي في حاجه قلت له قعدت اخد نيه كده ان انا هقولها باخلاص مش بقولها عشان لازم اقولها عشان الست قالت لي وقلتها فعلا بدات استشعر ذكرياتي معاه ذكريات الطفوله ذكريات ذكريات قلت له انا بحبك بتقسم الست بتقول عيط وقام حضني كان محتاجها كان عطشان عطشان لحضن امه صدقوني يا جماعه انا طلعت مخيمات كثيره مع شباب في المخيمات كنت بلاقي الشباب بيعملوا اخطاء في منتهى السوء جربت ان انا اتخانق بحس ان هم بينفضوا جيت مره الواحد فيهم عامل غلطه وحشه قوي وعملته بح- بحب شديد وبحنان وطبطبت عليه وركزت على مشاعري انا يعني ايه مشاعري انا انا زعلان خلي بالكم يا جماعه دي طريقه في العاطفه خطيره بدل ما تركز على خ- اخطاء ابنك ومشاعر ابنك ركز على مشاعرك انت دي طريقه علميه علماء النفس بيقولوها انا زعلان انا متاثر يا خساره انا انا انا تعبت ما تقوليش انت ما تتكلمش عليه انا انا الحكايه دي بتعمل مفعول السحر في الشباب خلي بالكم احيانا بعض الاباء هيقول لي بس بص سمعت كل اللي انت قلته ابني حيطه سد مفيش فايده كل اللي انت قلته ده ما ينفعش عندي طريقه ثالثه انا عمال اقول لك العاطفه تيجي ازاي مره اقول لك ركز على مشاعرك ومره اقول لك روح مباشره واقول لك اقول له انت بح- بحبك ومره اقول لك خليك بتقول له انا بحبك من غير شروط هقول لك طريقه رابعه الورقه والقلم الكتابه الكتابه احيانا اكثر تاثيرا من الكلام القصه دي انا قريتها في كتاب اب وام ابنهم في سن 17 قافل عصبي عنيد مش عايز يتكلم جواه اسرار مش عايز يطلع فعملوا فكره معاه دمها خفيف جدا عملوا ايه والفكره انا كنت كاتبها عملوا له جوابات تحت المخده وكتبوا على الظرف من بره اقراها عندما تكون وحدك فهو عنيد فلما دخل ال- ال- السرير وداخل ينام فايده جت تحت المخده فلقى حاجه طلع النور بص اقراها عندما تكون وحدك مفيش حد يعني ايه يعني ممكن اقول لهم ما قريتهاش ما هو عنيد ما قريتهاش لو سالوني هقول لهم ما قريتهاش بس ما حدش شايفني فتح ومش قافلين له الجواب بقى علشان هي مش خناقه سايبينه مفتوح مش ح- ما حدش هيعرف اما طلع الجواب انا انا جايبها من الكتاب هقراها لكم زي ما هم كاتبينها فكاتبين بيقولوا له آه، احمد انا ادرك انك عصبي هذه الايام واعلم ان هناك امور تضايقك واعلم اننا لم نعد على معرفه كامله بكل خصوصيات حياتك لكن لابد ان تعرف ان انا بحبك انا وامك بشده وان الحب ده لن يبدله اي تصرف ان شعرت انك بحاجه للكلام أنا وأمك مستعدين وإذا لم تجرف في الكلام فلا مشكلة سنظل نح- نحبك أبوك وأمك المحبين لك كذا وكذا اللي بيحكي القصة واللي كاتب القصة الولد لما كبر يعني مش الأب والأم اللي, كا- اللي, اللي اللي حكينا الحكاية هو بيقول في وسط العند اللي أنا فيه كنت بستنى الجوابات اللي تحت المخدة ولو فات ثلاث ايام ابين اكتر ان انا عصبي لانها كانت بتريحني كانوا بيكلموني في كل حاجه هم عايزين يكلموها ببقهم والصبح ما يشاورلوش لبعضهم ولا يعملوا حاجات تحرجني لكن يبتسموا في وشي بس انا هو بيقول مريت من فتره المراهقه بسلام بسبب الجوابات دي بيقول اتجوزت وخلفت وفتحت الموضوع مع ابويا وامي بعد ما اتجوزت وخلفت رحت لهم قلت لهم الخير اللي انا فيه دون بالكلمات الحلوه اللي كنت بتبعتوها لي بس انا عايز اقول للشباب حاجه ليه تخلي ابوك يوصلوا لغايه الكتابه يا عم ما هتبدا انت هنستنى لغايه ما نوصل للكتابه ما تروح انت وتبدا انت فاضل اقول للشباب حاجه زي ما كل الكلام اللي فات دون كان للآباء فاضل للشباب معنى مهم قوي معنى يا شباب انك لازم تبقى فاهم قوي ويملى قلبك قوي ان مفيش حد اغلى في حياة ابوك وامك منك ابدا انا اعرف آه، ان ربنا سبحانه وتعالى حب يعلم الشباب ليوم القيامة قد ايه الام عاطفتها على ابنها فحكى لهم قصة ام موسى كرمز لكل ام وما فيش ام حبها لابنها يقل عن حب ام موسى لما الايه تقول لك واصبح فؤاد ام موسى فارغا بقى قلبها بيلق كده من كتر ضربات القلب والقلب فاضي بقى قلبها عامل زي ما تكون حاجه ماسكها وعمال تخبط فيها لفوق وتحت واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به تقول لهم ده ابني اللي عندكم لولا ان ربطنا على قلبها وبعدين خلي بالك ربنا لما يتكلم على الامم يقول للنبي ايه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم يا رسول الله مالكش في الموضوع نعمل فيهم ال... يا- يفعل بهم الله اللي هو عايزه لكن لما يجي الموضوع يخص الام يقول ايه لما ام موسى انا ردوه اليك في موضوع الامم مش مهم هنعمل فيهم ايه لكن لما جه على الام لا لازم نقول لها ان ما تخافيش للنبي قال له ليس لك من الامر شيء لكن للامه قال لها ما تخافيش انا ردوه اليك لا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين وتمر الايات في وسط زحمه الخناقه بين فرعون وبين سيدنا موسى والقران يذكر ان احنا اهتمينا بعاطفه الام ويقوم قايل فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن يا شباب ربنا بيقول لكم وانتوا بتقروا القرآن في رمضان بيقول لك دمك دي حاجة كبيرة قوي قوي ده القرآن يوصف لك عاطفة أب ويوصف لك أب زي سيدنا نوح وابنه كافر ويقول وهو سيدنا نوح بعد ما ابنه غرق بعد ما حال بينهما الموج قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت وعدتني إن أنت هتنجي أهلي وأنت أحكم الأحكم الحاكمين يعني أنت أحكم الحاكمين بدعوك إنك تحكم بنجاة ابني ما يموتش في الطوفان علشان أكلمه تاني وتالت ورابع يمكن يرجع من الكفر للإيمان ما تغرقوش يا رب عشان أفضل أكلمه عاطفة أم وعاطفة أب يا شباب أنا أعرف ابن للأسف سببه أمه من غير ما يقول لهم وطلع على الغردقة يشتغل هناك من غير ما يقول لهم وفات أسبوع واثنين قاسي قوي قوي وثلاثة فين العاطفة فين القلب القلب ممكن يتحجج للطريقة دي وانتوا يا أباء قعد شهر مختفي عن أبوه وأمه أمه عرفت إن هو في الغردقة سافرت م- م- ما عرفتش توصل له بدأت تلزق في الأماكن العامة وعند ال- المحلات وعند كذا كل ما تلاقي مكان وعند نقط الشرطة تحط صورته وتكتب أنا لسه بحبك أرجوك ارجع البيت هو بيقول داخل مرة مكان شفتها ياه فاق قلبه بس هي لما شوفوا العاطفة بتعمل ايه اللي ساب بيته شهر ده قلبه قاسي قد ايه رجع بصبر امك بتحبك انا لسه بحبك بيقول رجعت فرجع البيت المفاجأة ايه رجع رجع في لحظة بيقول لقى البيت هم ساكنين في منطقة شبه شعبية رجع لقى الباب مفتوح فاتخض احسن يكون في حد جوه فدخل لقى ابوه منيمين رجع بالليل لقى ابوه منيمين صحاهم والبكاء والاحضان وليه يا ابني وا وا وا وا وا بعد ما هديوا خالص بيقول لهم هو الليل الباب كان مفتوح في حاجة قالوا له ما اتقفلش من يوم ما انت مشيت خوفنا تيجي مرة تلاقيه مف- مقفول تمشي قلنا هنسيبه مردود عشان لو جيت في يوم ومكسوف تخبط تلاقي الباب مفتوح تدخل على اوضتك لو مكسوف تواجهنا ياه العاطفة العاطفة حاجة كبيرة قوي معقولة بقى في حاجات قاسية كده بتحصل في بلادنا عشان كده الحلقة دي مهمة ع- معلش حاجة على جنب عايز أقولها إذا كان باب الأب والأم كان مفتوح كده أمال باب ربنا عامل إزاي؟ عرفتوا ليه ربنا بيقول لله أرحم بكم من الأم الشفيقة بولدها بابه مش هيتقفل أبدا إذا كانت الست ما قفلتش الباب شهر وممكن كان البيت يتسرق الله بابه مفتوح دي حتة على جنب بس عشان الناس اللي في رمضان متخيلة مهما كانت ذنوبها ومهما بعدت عن ربنا مش ش- مش شهر بقى سنين وسنين وسنين الباب مفتوح ارجع وقت ما انت عايز هيقبلك اي وقت انت عايزه ترجعي فيه وترجعي تلاقي ال ال ال الحب والكرم والعفو والمغفره والجنه ويجيب لك رمضان ويدخلك رمضان ويعفو عنك في رمضان معلش حاجه بمناسبه رمضان لكن لكن و- وعاطفه برضه عاطفتنا تجاه ربنا يا شباب و- و- و- ويا اباء ويا امهات ربنا بابه مفتوح على طول ان اتيتني بالنهار قبلتك وان اتيتني بالليل قبلتك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 24 ساعة الباب مفتوح يعني إذا كنا اتفقنا على هذا الكلام ها يا جماعة حلقة النهاردة بقى بتقول إيه تيجوا نبدأ بالعاطفة تيجوا نغلف التوجيه وقبل الخناق نبدأ بالعاطفة تيجي نبني شهر رمضان عاطفة بيننا وبين ولادنا والقلوب كده جاهزة والشياطين مسلسلة تيجي نعبد ربنا سوا عايز تجيب العاطفه حلوه قوي فاكرين اول اول يوم في رمضان قلنا اول اول قاعده للترابط الاسري اعبدوا ربنا سوا وانا النهارده بكلمك على العاطفه قلت لك اكتب جوابات ومش عارف وحب غير مشروط وروح اتكلم ومش عارف ونظره العين اخر حاجه تستخدم بيها العاطفه العباده العباده تجيب عاطفه مش عارفين حسيتوا ان كل الكلام اللي انا قلته ده صعب صلوا مع بعض هتيجي لوحدها ربنا هيحطها هيقذف في القلوب عاطفه جرب بس طب جرب دي سيب كل اللي فات انسى كل المحاضره دي انت وابنك ست مطلقه ملهاش الا ابنها تعالى يا ابني صلي معايا ركعتين وهو مغ- مطلع عينك ومغلبك صلوا ركعتين او تخيل انت وابنك ورايحين مشوار وهو ساكت تيجوا نذكر ربنا سوا او تخيل عيله ساعه الفطار بيحكي لي واحد بيقول لي كنا في رمضان في لبنان ايام ما كنت في لبنان عيله لبنانيه بيقول لي كنا في رمضان وقبل الفطار وانا مكسوف كده كنت بدعي لوحدي عمال ادعي يا رب اعتقنا وكنا في العشره الاواخر وبعدين قلت ده انا اناني قوي قمت جايب مراتي واولادي وابويا وامي كنت مكسوف الاول ان انا هعملها قلت لهم تيجوا ندعي مع بعض بيقول لي بكينا بكاء كان رحمات مخصوصه نزلت بيقول لي كنت بدعي قبليها عادي لما اتجمعنا وببص على ابني ست سنين رافع ايديه يا رب امين بيقول امين لانه بيقلد الكبار حسيت بحاجة غريبة قوي بيقول لي عمري ما نزلت عليا رحمات وانا بدعي بالطريقة دي كأن رحمة نازلة مخصوصة غير رحمة الناس كلها خدوا رحمة خدوا رحمة خدوا رحمة حسيت ان الدعاء بيستجاب بصيت لقيت دموع ابويا احنا احنا ايه ده عايز تحبوا بعض اعبدوا ربنا مع بعض كلمة أخيرة معلش كلمة عن البنات البنات محتاجين حب زيادة وحضن زيادة واستيعاب زيادة ليه اشمعنى البنات لأن البنات كلها عاطفة والبنات في الآخر لو ما خدتش العاطفة دي أخاف لما تكبر تدور عليها في حتة بره البيت ادوها هذه العاطفة وحاجة تانية الحقيقة لما تبص على النبي صلى الله عليه وسلم تجد عاطفة عجيبة للبنات خلي بالكم المجتمع ده كان بيوئد البنات والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الالتفات في الصلاة ومرة كان جاي يصلي حطه بين ايديه حتة قماشة مزخرشة كده فقال زحوها من امامي كي لا التفت انا عايز اركز في صلاتي هو هو اللي بعديها بيومين شال بنت بنته بنت السيدة زينب وبيصلي بيها خلي بالكم الستات دلوقتي متعودة تصلي وهي شايلة الولاد ده عشان النبي عملها لكن أول واحد عملها وداخل يصلي إمام أنا عايزك تتخيل كده الروضة المسجد النبوي والصحابة واقفين مستنيين النبي وأقيمت الصلاة سيدنا بلال أقام الصلاة والنبي داخل وشايل بنت بنته هيحطها دلوقتي أكيد ما حطهاش هيصلي إيه؟ هيصلي ركعتين وهو شايلها طب هي أمها مش موجودة؟ لا زينب موجودة طب ما يديها لأمها ده مجتمع كان بيوئد البنات والنبي بيوريهم البنت غاليه قد ايه انه نهى عن الالتفات في الصلاه طب ودي الحركات هنا ده الالتفات اكتر ده انت هتشيل وتحط وتشيل وتحط وتنزل تحطها وتسجد وتشيل انا بضرب المثل للامه ده مش التفات ده هنا في معنى اكبر البنت غاليه وعايزه حضن هشيلها وانا بصلي مش هديها لامها حلو قوي قوي صلى الله عليه وسلم يعني شيء شيء آه، شيء غير عادي يشيل بنت بنته وهو بيصلي ما رأينا أحد أرحم بالعيال من رسول الله جاء الحسن والحسين فأخذ النبي يقبلهما فجاء رجل الأقرع بن حابس قال أتقبلون أولادكم إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحد منهم أنا عندي عشر عيال عمري ما أنا راجل جدع يعني كأنه بيقول إيه يا رسول الله أنت بتقبل بتقبل الأولاد العيال فقال له النبي وكيف أفعل برجل نزع الله الرحمة من قلبه من لا يرحم لا يرحم اعتبر ان ده مقياس الرحمه بتبوس ولادك وبتحب ولادك ولا لا بس البنات اكتر يا جماعه البنات البنات البنات النبي يقول لك من كانت له ثلاث بنات فيؤدبهن ويرحمهن ويرحمهن ويرحمهن و... ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قلنا وإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين اشمعنى أصل, أصل البنت يا جماعة زي بنى عمارة ثلاث ادوار ليه ثلاث ادوار لأن هي البنت أكتر حد بيلم العيلة في البيت كبنت وبعد كده هي أم أولادها وبعد كده هي جدة أحفادها أم أحفادها فهي بتربي ثلاث أجيال وبتتعامل مع ثلاث أجيال فبقى اللي يديها الحنان والعطف وجبت له الجنة البتة لأن دي دي غالية قوي دي صانعة ثلاث أجيال دي تستحق كل الحب دون العاطفة العاطفة العاطفة سيدنا أبو بكر دخل على السيدة عائشة وهي عندها حمى يقولون فرأيناه يقبلها في خدها ويحتضنها ويمسح عليها النبي يدخل على السيدة فاطمة على طول يبصها في أوضتها عمره ما دخل عليها إلا وبسها الحنان والعاطفة مهما كبرت 18 19 15 13 بس لما يكبروا تديهم عاطفة تناسب سنهم ما تقعدش بقى تدي عاطفة ست سنين وسبع سنين والأمهات ساعات تقعد لغاية ما الولد يقول لها ما تعمليش كده بتحرجيني قدام أصحابي فلازم حتى طريقة العاطفة وإمتى وقدام مين عايزة حكمة وعايزة ذكاء آه أنا متأكد إن الناس اللي موجودة معانا ممكن يكون عندها أحاسيس وحاجات عايزة تقولها تعليقا على الكلام ده وممكن تكون حاسة بحاجة حابة إنها تقولها فانا هستأذنكم ان احنا نسمعهم وانا بس كان عندي تعليق بسيط على حكاية التعامل بالعاطفة ان انا ابويا غالي عندي جدا لما بيكون زعلان مني وبيسكت وما بيتكلمش معايا انا بتأثر بشدة يعني ولو دخل نام وما كلمنيش حتى وقاليش صباح على خير بقى تبقى صعبة قوي عليا يعني فقبل ما بنزل شغلي تاني يوم الصبح آه كتب لي ورقة وارسم فيها قلب واكتب نص اميره والنص التاني بقول له انا بحبك قوي يا بابا بسيبها له جنبه على الترابيزه عشان اول ما يصحى يشوفها لو صحى وكلمني والموضوع اول ما بيصحى وبيشوفها هو خلاص الموضوع بينتهي يعني مبقاش فيه حاجه لكن لو صحي وما كلمنيش انا بقعد اتصل بيه في التليفون اقول له ارجوك رد عليا عشان انا مش عارف اشتغل لو انت هتفضل زعلان مني انا مش عارف اشتغل فبيقول لي لا يا بنتي انا مبسوط روحي ربنا يفتح عليكي ولو لو حصل مشكله مع ابويا في اي وقت من الاوقات لازم انا شغلي او عربيتي او اي حاجه لازم تحصل فيها مشكله نعم.
فانا مفتاح نجاحي وانا بقولها ب- على الملأ انا مفتاح نجاحي في حياتي هو رضا ابويا عني
جزاك الله خيرا قابلت كتير قوي من رجال اعمال ومن ناس ناجحين في الدنيا دورت على الحاجات اللي بتجمعهم مش كتير منهم متدينين مش كتير منهم كذا مش كتير منهم كذا لكن لقيت دايما كتير جدا جدا جدا منهم بيذكر علاقته بامه وازاي ان هو حريص يبوس ايدها ويرضيها وانه اللي فيه دون من خير دعوتها دي حاجه بس بقولها للشباب اللي مش واخد باله من قيمه دعوه ام اتفضل كنت عايز تقول حاجه انا كنت عايز اقول بس حاجه بناء على تجربتي مع والدي الله يرحمه آه، نصيحه للابهات كتير قوي من الابهات بيضيعوا وقت ومجهود جامد قوي ازاي يقربوا من اولادهم وازاي يخلوا فيه ثقه وانه يعرف كل حاجه عنه آه، انا انا آه، انا ازعم ان تا- علاقتي بوالدي كانت ص- صداقه صداقه جامده قوي يعني انا تو- والدي توفى من 10 سنين وكنا اصحاب قوي مع بعض آه، طريقه ازاي كان بيتقبل مني ان انا لما اروح احكي له عن مشكله انا عملتها او غلطه انا عملتها كان بيعمل حاجه انا ما شفتهاش حد بيعملها قبل كده كان يقعدني الاول يمتصني ويسمع مني القصه بهدوء وبعدين يقعدني يقول لي طب لو انت مكاني هتعمل ايه وتعالى نفكر لو انت جالك واحد وقال لك ان هو عمل المشكله دي ازاي هيكون العقاب بتاعه ونقعد نناقش مع بعض وكان يزعل مني بعدها وممكن ي- ي- يعني يزعل مني ويعاقبني عقاب شديد بس كان بيوصلني هو كان عنده بالانس في ال- في علاقته معايا ان هو يوصلني ان انا ازعل ان انا متعاقب بس انا عمري ما زعلت منه ان هو عاقبني يعني عمري ما وصل بيها لدرجه ان انا زعلان من والدي انا زعلان من عقاب زعلان ان انا مش هخرج جميل بس ما وصلتليش حته ان انا ازعل منه هو ان انا مقتنع في الاخر بيوصلني ان انا مقتنع بوجهه نظره جميل وحته جميل.
كمان معلش عايز اقولها برضو اتفضل.
للاطفال للشباب بقى آه علاقتك بوالدك آه، عمرك ما هتحس بقيمتها وهتحس بقد ايه انت والدك مهم في حياتك الا لا بعد الشر لما لما تفقد وجوده في الحياه فبلاش تستنى لحد ما تحس في يوم من الايام ان هو مش موجود في حياتك وترجع تندم وتقول يا ريتني كنت قضيت الوقت ده معاه يا ريتني كنت خرجت الخروجه دي معاه يعني انا على قد ما كانت علاقتي بوالدي طو- كت- جامده قوي 18 سنه اللي عشتها معاه على قد ما ندمت قوي ال 10 سنين اللي فاتوا على اني لما كنت اقعد معاه اكتر شويه لما كنتش اخرج مع اصحابي واقعد معاه شويه بلاش نستنى لحد ما ما- ما نضيع مننا فرصه ان احنا نقعد معاه ونقول يا ريتني كنت قعدت معاه اكتر من كده وحشك يا احمد دايما ب- كنت بس دايما بسال انا امتى هحس ان انا خلاص بقى هحس ان انا هتعود شويه انا بقالي 10 سنين متوفي انا كل فتره بحس ان انا باشتياق اكتر او يمكن بحس ان انا آه، محتاج له محتاج له اكتر يعني كتير في مراحل في حياتي في مراحل ان انا لما جيت اخد قرار ان انا اتجوز لما جيت اخد قرار ان انا اغير شغلي كتير قوي برجع انا بقيت انا بقعد مع نفسي في الاوضه اقعد ابص كده واتناقش معاه واكلمه اقول له انت ايه رايك طب ما بلاقيش الرد بس بحس ان انا استريحت نفسيا ان انا اتعودت دايما إن أنا اتناقش معاه في كل حاجه فبفتقدها قوي الحته دي في حياتي يعني.
تدعي له وبتفتكره بدعائك
يمكن مش عايز اقولها بس يمكن يوميا يعني انا ما ما يعني اليوم اللي اصحى الفجر فيه وما ادعيش بعد الصلاه بحس ان انا ما وفيتوش حقه بحس ان انا برجع اعتذر له بالليل واقول له معلش انا اسف ان انا ما دعتلكش النهارده انا بهدي الكلام ده لكل شاب بيسمعنا دلوقتي عاطفته تجاه ابوه جامده ومش مدرك ان بين ايديه نعمه اللحظات وبوسه الايد والحضن والعاطفه صحيح ابوه عليه دور وانت كمان عليك دور تعرف يا احمد احنا انت اللي انت قلته ده بيفكرني بحاجه هنواجهها للناس دلوقتي انا ما شفتش والدي من 20 سنه بس آه، كان ممكن آه، ابقى شاب مستهتر بس آه، كان في ام هرم هرم كبير آه، ونهر اسمه الام آه، وقفت جنبي ساعدتني كتير جدا علمتني كل حاجه في حياتي علمتني الصبر علمتني الصلاه طبعا ابويا رج- رجع لي بعد السنين دي كلها و- وطبعا هو في- في حضني انا ماليش غيره يعني انا يمكن والدي يوم ما شفته حتى ما قلتلوش انت انت انت غبت فين و... و... وكنت فين ما سالتوش السؤال ده خالص خلاص ال- الحياه عدت خلصنا هل ممكن نطلع من رمضان نلاقي البيوت الحضن رجع تبقى الجنة في بيوتنا يا رب يا رب